الله وبركاته ما- معلش يا جماعة موضوع الصوت مش عارف مالي معاه والله آية النهاردة آه، يعني استوقفتني وأثرت فيا جدا بصراحة و... وأثرت فيا وفي حياتي وحسيت إن ناس كتير قوي مننا محتاجينها بالذات بعد نهاية رمضان بأيام وبالذات بعد ناس كتير عبدت ربنا في رمضان بس فعلا الشيطان مستنيك فعلا الشيطان واقف لك الوقت عايز يوقعك قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان إنما أقوى أداة حصر في اللغة الصحابة خارجين من هزيمة أحد م- قلبهم مكسور فقاعدين يبصوا لبعض يبصوا للي كان واقف على جبل الرماة ونزل منه وتسبب في فتح الثغرة وانقلاب مسار المعركة يقولوا له أنت السبب ويبصوا في اللي هرب وساب النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا له أنت السبب ويبصوا للي ساب المعركة قبل ما يدخل أصلا لما لقى جيش المشركين كبير ويقولوا له أنت السبب ويبصوا للي مرضاش ي- يكمل مع النبي في حمراء الاسد ويقولوا له انت السبب فكله قاعد يبص لبعضه في لحظه بقى ي- ي- انكسار نفسي رهيبه فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بيقول لهم انتوا كلكم رجاله انتوا كلكم كويسين انما استزلهم الشيطان المصيبه في الشيطان المصيبه ان يبقى عدوك اللي مضيعك والازمه اللي مضيعك انت ما انتش مشخصه صح انت قاعده تبص لنفسك انت قاعده تب... انا مكتئبه انا مكتئبه ليه اه انا بالتاكيد حصل حاجه النهارده ضايقتني لا اصل انا depressive mood انا مودي كده وانا على طول مضايقه نفسي لا اصل جوزي زعلني وقال لي كلمه انما استزلهم الشيطان الشيطان هو اللي متسلط على نفسيتك اه، مصيبه ان احنا ننسى عداء الشيطان لينا مصيبه وربنا بيقول انما اقوى اداه حصر في اللغه مفيش تفسير غير ده الشيطان هو اللي ضيع كل حاجه الشيطان هو اللي لقى ثغرات جواك ونفذ ليكم منها ودمركم بيها في لحظه لم تكن تحتمل ان انتوا تقعوا فيها او ما تثبتوش فيها استذلهم استذل ديت يعني طلب الزلل يعني واقف مستنيك يعني واقف مرقد لك يعني واقف مستني لك وقعه ومستنيك غلطه طب يعني ايه الذل الذل ان الواحد رجله تقوم جايه مثلا على ارض فيها طين يقوم واقع متزحلق يبقى اذا الشيطان مستني لك انك تحط رجلك في مكان غلط تحط رجلك كان واحد تاجر حبيبنا وتاب الى الله سبحانه وتعالى وقعد مده وكان بيحفظ قران اصحابه شله المخدرات القديمه تراهنوا مع بعض مين اللي يرجعه يشرب مخدرات تاني ادي استذلهم دي ناس مستنيين لك انك تقع تاني بيوقعوك باي طريقه زي الشاب اللي التزم واصحابه تراهنوا مين اللي يوقعه في الزنا تاني اهي دي استذلهم الشيطان مصمم يوقعك هو انت عملت لي بتاع تراويح وتهجد وصلاه و- وصيام وختمات قران لا انت هتنسي نفسك ولا انت هتنسى نفسك ولا ايه انا لازم اوقعك تاني عشان اكسرك قدام نفسك عشان اجيب لك احباط عشان ايأسك من انك انت ممكن في يوم من الايام تتصلح انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا يعني ربنا لما جه يحاسبك ربنا ما حسبك ما حاسبكش على كل الذنوب اللي انت عملتها ربنا لو عاقبك على كل الذنوب اللي انت عملتها انت تضيع انت تتفرم ربنا عاقبك على جزء صغير منها وفي جزء تاني غفره ليك وفي جزء تاني حلم عليك فيه فخد بالك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عارفين لما كان آه، احد المشايخ كان بيزور واحد آه، يعني حصل قطع في جزء من رجله كده فبيقول له احنا نستاهل ان آه، يعني ان احنا رقبتنا تتقطع بذنوبنا بس هو ربنا بيرحمنا و ف ف فربنا سبحانه وتعالى المشكله اللي حصلت ده مشكله كبيره يا ابني ده لو ربنا حاسبك على كل حاجه كانت بقت مصيبه ما كانتش بقت مشكله ببعض ما كسبوا ايه ببعض ما كسبوا قالوا الذنب اللي حصل لهم اللي ربنا عاقب عاقبهم بسببه ايه هو اللي الشيطان دخلهم منه اللي الشيطان ما اصل الذنب ده مش مصيبته بس ان وقعك في معصيه تانية وجزاء سيئه سيئه مثلها يعني انا عملت معصيه عقوبتها ايه دي يتفتح لك باب معصيه تانية قال لك لا ده في مصيبه اكبر ان الذنب ده بيهلهلك من جوه ان الذنب ده بيفتح ثغرات جوه نفسيتك وقلبك ان الذنب ده بيخلي الشيطان يعرف يط... ان الشم ان الذنب ده ممكن الشيطان يدمرك بيه ببعض ما كسبوا تخيلوا يا شباب ان بعض المفسرين قال استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يعني الشيطان جالهم وهم داخلين يقاتلوا في سبيل الله قال لهم انت نسيت ذنبك ولا انت نسيت العلاقه المحرمه اللي انت كنت واقع فيها انت نسيت اللي كنت بتشربه انت نسيت المره اللي زنيت فيها انت نسيت انت نسيت نفسك ولا ايه طب وبعدين انت جاهز تموت دلوقتي لا انا مش جاهز اموت انت جاهزه تقابل ربنا كده لا انا مش جاهز اقابل ربنا كده خلاص اهرب من المعركه اهرب ولما تبقى بلا ذنوب ادخل جاهد في سبيل الله الله انما انت دلوقتي مش جاهز تقابل ربنا انت لو قابلت ربنا هتتدمر الوقت الشيطان ممكن يمرجحك الشيطان ممكن يدمرك واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت الشيطان عمل فيهم كده ساعه الجهاد امال طب لو ساعه الموت طب ساعه الجهاد يتوبوا بعدها من التولي انما ساعه الموت هيعملوا ايه خلاص انت ضيعتي اوعي تسيبي ثغرات جواكي الشيطان يدخل لك منها طب ايه هو الذنب اللي الشيطان استذلهم بيه المفسرين قالوا دول اساسا رماة احد اللي نزلوا من على الجبل قالوا الذنب هو ترك الثغر انهم سابوا الثغر بتاعهم انهم يتخلوا عن الثغر بتاعهم يا جماعه احنا احنا مين فينا واقف على ثغر الدعوه الى الله مين فينا ما تخلاش مين فينا ما باعش مين فينا ما تركش الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مين فينا ما خانش قضيه الدعوه مين فينا احنا كام واحد فينا اصلا واقف على ثغر من ثغور الدين وثغور الدعوه تخيلوا ان ان ترك ثغور الدعوه بيدخل الشيطان لنا ما هو اصل اللي ساب الدين وتعود التخلي وتعود انه ما يلزمش نفسه بنصره الدين خلاص نفسيته بقت هي اللي قايداه بعد كده مش متعود على الحسم مش متعود على الجديه فخلاص انما استذلهم الشيطان بيه ببعض ما كسبوا الباء هنا السببية اول الاية ان الذين تولوا منكم تولي هو تغيير الاولويات يوم التقى الجمعان مصيبة هو داخل يقاتل في سبيل الله فجأة لقى جيش المشركين بيهرب ولقى الغنائم ولقى النساء ولقى الذهب ولقى السيوف فالرومان نزلوا من على الجبل وجروا قالوا الغنيمة الغنيمة الاولويات اتغيرت هو انا داخل طريق الدعوة اصلا عشانك يا رب بس اما لقيت الدنيا ولقيت حب الناس ولقيت الشهرة ولقيت الخ... النية اتغيرت انا كنت داخل اصلا مجال العمل الخيري او كنت داخلة اصلا مجال الدعوة الى الله او مجال طلب العلم او مجال حفظ القرآن عشان ربنا النية اتغيرت جوه الاولويات اتغيرت ازاي تفضلي انت زي ما انت نحن الذين لا نتغير ازاي نفضل زي ما احنا ازاي اولوياتنا ما, تتغير ما تتغيرش ازاي نفضل احنا كن واحدا لواحد على طريق واحد ازاي افضل واحد ازاي انا في السراء هو انا في الضراء انا في الفرج هو انا في الابتلاء انا في الخلوة هو انا وسط الناس انا وانا مليون واحد بيتفرج عليك في الدعوة هو انا وانا ما حدش بيتفرج عليا انا بكلم ربنا انا بدعو الى الله سبحانه وتعالى ازاي نفضل زي ما احنا ازاي نكمل يا جماعة ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الاولويات اتغيرت في واحد اولوياته اتغيرت لما شاف السيوف وفي واحد اولوياته اتغيرت لما شاف الذهب ازاي نفضل احنا هو احنا ما بنتغيرش مع ربنا انما استزلهم الشيطان في مصيبة في حياتنا اسمها الشيطان احنا مش واخدين بالنا منها مستنيك بعد رمضان الشيطان قاعد ايوه ايوه اختنا الكريمه حنين تقريبا اللي كانت اعوذ بالله من شر من شر الشيطان وشركه وفي قراءه وشركه وشركه يعني عامل لك شراك يعني عامل لك افخاخ يعني عارف ومن شر غاسق اذا وقب غاسق المستخبي في ناس مستخبيه لك ومرقده لك وبتخطط لك في الضلمه في ناس عايزة تضربك وانت مش حاسس بيها عشان كده بتستعيذ بالله سبحانه وتعالى ان احنا نفهم الشيطان ممكن يدمرنا قد ايه والشيطان مستنينا بعد رمضان قد ايه بعدها ربنا بقى قال كلمة جميلة قوي انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ذنوبهم القديمة طلعت عليهم الوقتي ذنوبك دي بتفتح ثغرات جوه نفسيتك لانها عودتك على الانتخه وعودتك على الكسل وعودتك على عدم الزام النفس فانت جيت بعد كده مش قادر خلاص طالب طول السنه بيلعب فقام جاي ايام الامتحانات مش قادر يذاكر ليه خلاص انا اتعودت ان انا ما بذاكرش مش قادر مش قادر اتغير لازم تاخد نفسك بالعزم ببعض ما كسبوا ربنا قال بعدها ولقد عفى الله عنهم الله العفو هو ان اللي فات مات اسم جميل قوي من اسماء ربنا العفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا العفو يعني اللي فات مات انتهت كل السيفي القديم الوحش اتشال من عندك اصلا هو ربنا بيعمل كده اه ربنا بيعمل كده سبحانه وتعالى وربنا عفو لذنوبك وعفو لصدرك ونفسيتك يعني ربنا ممكن ينسيك كل الالام اللي مرت بيك في حياتك يخليك من جوه ايه, إيه تعفو يعني خلاص يعني وخد بالك يا جماعه العفو مش بس معناه العفو مش بس معناه ان اللي فات مات العفو معناه الزياده اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني يعني العفو زود لي ديني يا رب والعافيه يا رب خليني معافى في ديني ودنياي واهلي ومالي زودني يا رب ولقد عفى الله عنهم الله عفى يعني يا جماعه اوعوا تعيشوا في عقده الذنب يعني ال mood ال depressive mood اللي انت عايشه فيه ده ليه اصلا ذنوب كتير ده مش دين ده مش دين ده عقد نفسيه ربنا بيقول تبصوا بقى آه، ده لسه خارجين من المعركه مهزومين و70 واحد لسه مدفونين بدمهم ما بردش و- ومصيبه حصلت بسبب ده هم اللي ربنا بيتكلم عنهم اللي سابوا المعركه وهربوا ده هم ربنا ده هو- انتوا مش متخيلين دول عملوا ايه دول السبب في الهزيمه السبب في الهزيمه ربنا بيقول لهم في نفس الايه ولقد عفى الله عنهم اللي فات مات المهم اللي جاي بقى هتقعدي تفكري في ذنوب زمان هو الشيطان نفسه في كده ده دي حاجة الشيطان هيستذلك بيها تاني يعني هو الشيطان اصلا على قول من الاقوال الرازي ذكره في مفاتح الغيب قال انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ساعة الجهاد وساعة الجد ولما لقوها بقى قلبت موت ولما لقوا النبي خلاص لوحده واللي هيقف جنب النبي هيموت الشيطان بدأ يفكرهم بذنوبهم هتموتوا ازاي انتوا مش جاهزين تموتوا هو انا مش بقابل ربنا باعمالي انا بقابل ربنا برحمته سبحانه وتعالى انتوا مش جاهزين تموتوا خلاص الشيطان شوف دخلهم منين من خوف خوفهم من الله ان خوفهم من ربنا هو اللي الشيطان دخل فخدي بالك هتفضلي تعقدي نفسك وذنوبي وانا ضايعه والذنب هيدمرني وانا ذنوبي صعبه اوعى تفتكر ان ده ورع ده عقد نفسيه لان ربنا اسمه العفو امال هو سمى نفسه العفو ليه سمى نفسه العفو لا لا لا, لا مش معايا مش معايا ربنا العفو اه ربنا جميل قوي وده ربنا البر اه البر بس مش معايا ربنا المحسن اه بس مش معايا طب ربنا الغفور اه بس مش معايا طب التواب يا سلام على التواب بس مش معايا طب ربنا الرحيم الله الرحمن الرحيم مش الرحيم بس, بس مش معايا هو في ايه انتوا جايبين الدين ده منين هو انت يعني عندك مرض نفسي وعايز تعيشه في الدين يعني في هو ربنا سمى نفسه التواب والرحيم والغفور والرحمن والرؤوف والكريم والاكرم والمنان والح... كل ده سبحانه وتعالى والبر والمحسن كل ده عشان تفرح هو هو سمى نفسه كده لمين يعني هو الاسماء دي لمين ما عشان احنا نعرف رحمته قد ايه فاللي فات يا رب اللي فات مات يا رب طب وبعدين ان الله غفور حليم حليم طب واللي جاي بقى هو حلم عليكم بس لحد امتى هيحلم خافوا المعامله تتغير لو فضلت تستسلم للشيطان كل مرة لو فضلت تستسلم لذنوبك كل مرة خلاص ربنا عفى الله عنهم عفى الله عنهم عفى- فجأة المعاملة اتغيرت كانت انفجرت منه اثنتا عشرة عين انفجار الخير فجأة انبجست منه الانبجاس الخفيف بقى مية خفيف فجأة المعاملة تتغير فجأة تفاجأ ان العطاء بيقل او ان الدعاء اللي كان مستجاب ما عادش مستجاب او ان الابتلاء اللي كان بيتكشف بركعتين تعيط بتصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين وفي يا رب ايه اللي حصل يا رب المعامله اتغيرت ان الله غفور حليم طلعنا من الايه بايه يا جماعه عشان نبقى مع بعض كده في كلام الله كلام الله اللهم اجمع لنا القران والدعوه اليك اللهم اجمع لنا القران والدعوه اليك طلعنا باول حاجه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان اوعى اولوياتك تتغير اوعى لما تشوف ال ال ال وانا اقسم بالله بحبك يا محمد يعني اللي اقسم بالله وانا اقسم بالله بحبك يا حبيبي الاولو ال- اوعى اولوياتك تتغير خليك زي ما انت خليكي زي ما انت حافظي على نفسك قوي نفسك الشيطان مش هيسيبك قوي نفسك بالصحبه الصالحه قوي نفسك بالدعاء قوي نفسك يا بخت من كان راجل مع نفسه قوي نفسك ببيئة الإيمان قوي نفسك بورد العبادة قوي نفسك بالتوسل إلى الله قوي نفسك بالأعمال الصالحة قوي نفسك الشيطان يستضعفك ليه تسيب نفسك لوحدك ليه الحاجة التانية اللي أنا خرجت بيها إنما استزلهم الشيطان احنا قاعدين نقول هو احنا مكتئبين ليه هو احنا تايهين ليه هو انا حاسس النهارده ان انا مش طايق نفسي ليه هو انا كانت امبارح منوره هي ضلمت ليه الشيطان الشيطان انتوا قاعدين تدوروا في اي في كل حته عاملين زي احنا عاملين زي جحا فلوسه وقعت في حته ورايح يدور عليها في حته تانية هو الشيطان انما ربنا بيقول لك انما عارفين زي ما ربنا بيقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا إيه، اللي هو حد الحرابه اللي هو اسمه حد الامن العام الحفاظ على الامن العام والامن القومي الناس المجرمين وبتوع المافيا وعصابه خطف الاطفال وعصابه الاتجار في الاعضاء فربنا مش بيقول جزاء الذين بيعملوا كده ان يقتلوا بيقول انما انما يعني يا جماعه اوعوا الغرب يضحكوا عليكم ويصدروا لكم شرائع مستورده تقول لكم ان الناس دي بتتسجن والناس دي بيتعمل لها جنح والناس دي بتت انما الناس دي والله لو ادنتم ما لهم حل غير ان يقتلوا او يصلبوا حد الحرابه والا المافيا هتفضل والعصابات خطف الاطفال هتفضل وعصابات الاتجار في النساء هتفضل وعصابات الد- عصابات هدم المجتمع والبلطجه المسلحه هتفضل هو ده حلهم الوحيد فربنا بيقول لك السبب الوحيد للمشكله انما استسلام الشيطان هنرجع بقى هنفضل نتعامل حد امتى على ان الشيطان مدمرنا الحاجة التالتة اللي انا خرجت بيها من الآية الجميلة قوي دي ببعض ما كسبوا ببعض ان ربنا مش بيحاسبنا على كل حاجة ولا بيعاقبنا على كل حاجة ولا كنا اتفرمنا بسبب ذنوبنا الحاجة الرابعة اللي خرجت بيها من الآية دي ببعض ما كسبوا ذنب ترك الثغر ان الحاجة اللي الشيطان اتسلط عليهم بيها انهم سابوا مسؤوليتهم عن الدين انهم تركوا ثغورهم انهم تركوا الثغر اللي كانوا بينصروا بيه دين الله احنا دايما الذنوب عندنا الزنا البص الحرام العاده السريه اه، اتفرجت على مقطع اباحي اتفرج... هي كل دي ذنوب الله يتوب علينا جميعا ولكن اخطر ذنب اخطر ذنب يا جماعه هو ذنب ترك الثغر وانك عايش ايدك بطاله والايد البطاله وحشه انك عايش شايف الدين بيتحارب قد ايه في الدنيا والمعركه بين الحق والباطل وانا ماليش دعوه انا فرجاتي انا حضرتك متفرج حزب الكنبه الاسلامي يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم قاعد قدام القنوات الاخباريه بيتابع اخبار المسلمين يسالون عن انما فين بادونا في الاعراب مش معاك في المعركه مش دعوه ماليش دعوه انا مهتم بيك والله ونفسي تنتصر انما على الكنبه حزب الكنبه الاسلامي م- ان ببعض ما كسبوا الحاجه الخامسه اللي انا خرجت بيها من الايه واثرت فيها جدا ولقد عفى الله عنهم يا دي عقيده يا ابني يجب ان تعتقد ان الله عفو معك يجب ان تعتقد ان الله تواب معك يجب ان تعتقد ان الله رؤوف بك امال ربنا مسمي نفسه كده ليه حته العقد النفسيه اللي احنا قاعدين نعيش نفسنا فيها وفاكرين ده الدين فاكر واحد مره وانا كنت بقى طالب يا عيني وقاعد بقى ايه متهيألي بقى ان الاكتئاب هو الدين وكل ما ازداد اكتئابي اقتربت من الله لان ربنا هيطلع عليا دلوقتي هيلاقيني مكتئب ومحبط ومنهار ومهموم فربنا يعلم ان ده عشانه هو فربنا يرضى عني بقى فحد بيقول لي اه بص بقى الهم اللي على وشك ده هو ده مراد ربنا منك يا سلام الوقت طبعا الكلام ده يا جماعه استغفر الله العظيم واتوب اليه مش مقتنع بيه بصراحه يا جماعه يعني هو مراد ربنا ان ابقى محبط ده ربنا قال انما ذلكم الشيطان آه، في, في الايات بتاع سوره المريم ليحزن الذين امنوا هو الشيطان اللي عايزك تزعل ربنا مش عايزك تزعل ربنا لا يريد لك ال- الحزن ولا ده النبي كان بيقول اعوذ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن فلا ربنا يريد انك تفرح فضحكت فبشرناها اضحك اضحك افرح بالله مش افرح بالدنيا افرح بالله افرح ان ليك رب رحيم غفور كريم بر محسن يعني لو ابوك بر ومحسن وغفور ورحيم وتواب ومعطي واكرم و... والله العظيم ده انت مش ده انت هتموت من الفرح يعني على قدر المخلوق انت ليك رب لحم كتفك من خير وهو المربي بتاعك هو الراعي لحياتك كل دي صفاته انت مش فرحان ازاي من اعجب العجائب ان واحد يعرف ربنا وما يفرحش لا لا لا لا لا لا انتصر على نفسك شويه وانتصر على الوساوس اللي جواك شويه وانتصر على العقد النفسيه اللي جواك شويه انت اقوى من كده بكتير قوي اقفي هو ده ربنا ولقد عفى الله عنهم اللي فات مات طيب واللي جاي بقى ان الله غفور في اللي فات حليم مش رحيم حليم لحد امتى هيحلم خافوا ان المعامله تتغير خافوا ان ربنا معاملته تتغير معانا واحنا مش مقبلين عليه خارجين من رمضان ومش عايزين الشيطان يستذلنا يا رب يا رب ثبتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اكتر دعوه للنبي اكتر دعوه للنبي اكتر دعوتين للنبي عليه الصلاه والسلام في السنه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم أن عشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم واعرفوا انه عدونا واقبلوا على كتاب الله قوموا اقروا شويه القران يا جماعه قوموا افتحوا صفحه من كتاب ربنا كده وجددوا امجاد رمضان ولحظات رمضان الجميله قوموا اتواصلوا بالله مش هينجينا من الشيطان غيره والله والله ما هيمدلنا ايده ويوقفنا على رجلنا تاني غيره هو هو الامل الوحيد وهو السند سبحانه وتعالى هو املنا ما هو ده الشيطان بس ربنا الرحمن ربنا سبحانه وتعالى الرحمن نعوذ بالله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم فتح الله عليكم ونفع الله بكم وشرح الله صدوركم طولت عليكم رجالة ان شاء الله باذن الله بقى كل يوم كده هتلاقونا معاكم ان شاء الله بقى في جمله قرانيه جميله كده نصلح حياتنا بالقران وننور حياتنا بالقران ونقرب من ربنا بالقران ونطه... نتغسل من جوه بالقرآن و... و... و... وخط السر ينور قدامنا بالقرآن وآية ورا آية كده نلاقي نفسنا بقت حياتنا حياة تانية خالص مع كلام الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاك